القداس بشرط معلمنا ماري لوقا البشير صاح السابع بركته المقدسة فلتكن معنا آمين أقول لكم أنه ليس أحد في مواليد النساء أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه وجميع الشعب سمعوا والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا أما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا منه بماذا أشبه أناس هذا الجيل وبمن يشبهون يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا قائلين زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا تقولون به شيطان جاء ابن البشر يأكل ويشرب فتقولون هو ذا إنسان أكول والشريب خمر محب للعشارين والخطاة والحكمة تبررت من جميع بنيها والمجد لله دائما أبديا أمين عيد شهادة القديس يوحنا المعمدان يأتي ثاني أيام شهر توت بعد النروز بيوم ثاني يوم النروز عيد شهادة القديس يوحنا المعمدان عشان كده الكنيسة رتبت أن الأحد الأول في شهر كياك تدور القراءات حول القديس يوحنا المعمدان شهادة المسيح للمجد ليوحنا أنه أعظم مواليد النساء لأنه عمل أعظم عمل يصنعه إنسان المناداة بالتوبة طبعا يوحنا المعمدان كرز في أيام صعبة قبل مجيء المسيح العالم كان في ظلمة خطايا متزايدة والناس ناسية ربنا عشان كده لما تنبأوا عنه بالأخص إشعياء النبي قال صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا سبله مستقيم ولما سألوا قال له أنت مين أنت المسيح قال لهم لا مش أنا أمال أنت مين قال أنا صوت صارخ برية يعني مكان موحش مقفر العالم بقى كده في وقته فجاء يصرخ بصراخ التوبة كلام واضح شديد ويقول وضعت الفأس على أصل الشجر كل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وقال اعملوا أعمالا تليق بالتوبة وبلاش تتكلوا على أنكم أبناء إبراهيم لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة أبناء لإبراهيم ليه لأن اليهود كان راسخ في ذهنهم أنهم الجنس المختار وأبناء إبراهيم مهما عملوا من خطايا قال لهم ما تنفعش لا تفتكروا أن تقولوا لنا إبراهيم أبا لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة أبناء لإبراهيم اعملوا أعمال أعمال الله فعلا صوت يوحنا المعمدان زلزل كيان الناس لأنه لم يكن يتكلم من نفسه بل من الله حتى أعتى الخطاة حتى هيرودس ملك اللي تزوج بامرأة أخيه وهو حي يشهد عنه الكتاب المقدس أنه سمع يوحنا المعمدان كثيرا كان يسمعه وكان يرتعد وكان يصنع أعمال كويسة ولكن غلبته الخطية في الآخر عشان كده بقول لك يعني صوت يوحنا المعمدان كان صوت شديد أيقظ في البرية اللي اتقال عنها دي ضمائر الناس كل واحد بقى روح من جواه يبكته كل واحد من جواه فيه فيه منخاس ما أحوجنا إلى صوت يوحنا المعمدان فعلا لكي يوقظ الضمير من جديد احنا ما احنا مسيحيين احنا كلنا متعمدين وكلنا يعني بنيجي الكنيسة ونتناول يعني نعرف ربنا لكن الأمر يحتاج إلى صحوة قيس نفسك كويس بمقياس الروح هل نحن سالكين حسب الروح صحيح يعني هل نحيا حياة مرضية أمام الله كل واحد يفحص ضميره لأن لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه أنا فعلا عايش حياة ترضي ربنا سلوكي وتصرفاتي حسب الإنجيل أعمالي تشهد لمجد الله يرى الناس أعمالكم الحسنة حياتي الداخلية أفكاري نية قلبي من الداخل مرضية أمام المسيح لا تضلوا يا أحبائي لأن الله لا يشمخ عليه لأن الله فاحص القلوب ومختبر الكلى وكل شيء مكشوف وعريان أمامه ممكن الواحد يخدع الناس طب ونكسب ايه لكن ليفحص الإنسان نفسه ويرجع إلى ضميره طبعا أنت شايف كلنا يعني عشنا في الأسبوع ده الأحداث الأليمة ال ال ال الكارثة التي لا توصف شفت ان عشرات الالاف من الناس فقدوا حياتهم في لحظات شيء مخيف مروع طبعا ما كانش حد من دول فاكر انه يموت اللي رايح شغله واللي في وسط الشغل وفي وسط العمل والفلوس والبيع والشراء والبتاع ده مركز تجارة يعني واللي مسافر في طيارة يعني مين فيهم فكر انه يموت ولا واحد فعشرات الالاف من الناس قد تفقد حياتها على الارض في لحظات الناس اللي بياخدوها على انها اخبار ياخدوها على انها اخبار هيفتح التلفزيون ويتفرج على اخبار اخبار اخبار اخبار وحكايات وخلاص لكن بالنسبة لأولاد الله لا الأمر مش كده أبدا تذكر في الإنجيل المقدس إن ناس جم قالوا للمسيح شفت البرج اللي وقع فيه سلوام واتهد وماتوا فيه 18 واحد رد المسيح عليهم قال لهم ايه تانيين قالوا له شفت الناس اللي بيلاطس ولا هيرودس خلط دمهم بدم الذبائح قتلهم والدم اتخلط بالذبائح رد عليهم المسيح عليه قال لهم أتظنون أن الناس اللي وقع عليهم البرج دول كانوا أكثر خطاة من بقية الباقيين يعني اللي حصل لهم الحادثة دي أكثر خطأ خطية من الباقي كلا أقول لكم ولكن إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون قصد ان ان الاحداث اللي بتحصل قدامي واشوفها يجب أن تكون عبرة لمين لي أنا ده مش مش أخبار في الميديا والتلفزيون وكل الناس عمالة تتكلم وتدش كلام كلام كلام لا لا لا لا هذا الأمر يخص كل واحد فينا بالذات عجبتني واحدة أستاذة في الجامعة شاعرة أمريكية سودة يكلمها واحد من المذيعين فقالت له أنا بشوف نفسي في كل حتة حديد مكسورة في كل حتة إزاز في الأرض من المكسر ده بشوف نفسي واللي ماتوا دول مش عشر تلاف وبتاع دول individuals دول وحايد ده أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو بنت أو ولد دول أفراد دي مش أرقام فالأمر إذا يخص كل واحد فينا تماما إن في لحظة لحظة من الزمان افرض واحد فينا عاش 100 سنة أو تفتكر إن الظرف ده ما كانش يحصل لأي حد فينا ما أنا كنت في بوسطن قبلها بأسبوعين إيه يعني إذا هذا الأمر يخص كل إنسان فينا على حدة فعلا لوحده ويجب أن يكون الأمر أخطر من أخبار ما ليه ده, ده كلام المسيح برن في ودني إن لم تتوبوا ده ده انذار الشر بيزداد في العالم بمعدل سريع جدا جدا كان تفتكر يخطر على بال الإنسان أن الإرهاب أو الشر اللي جوه الناس أو الحقد أو الغيظ أو الكراهية للمسيح أو لاسم المسيح أو لمن يتبع المسيح حتى بالاسم توصل الكراهية للدرجة دي لكن ده انذار ان الشر بيزداد والشيطان واعماله بتزداد تعرف الانجيل سمى الشيطان ايه هذا من البدء كان قتالا للناس شغلته ايه قتال للناس ده شغل الشيطان ولكن لو تقول ليه العالم يكابد مثل هذه الكوارث ربما كوارث اللي انت شفتها دي او كوارث طبيعية من هريكينز او حرايق او زلازل او براكين او حاجات مخيفة من اللي انت بتشوفها طب ليه كل ده العالم غارق في الخطايا العالم غارق في الخطايا طب واجرة الخطية ايه ما موت بطريقة أو بأخرى أنت تفتكر ده مش حصاد خطايا وما تفتكر أن ده انذار لما هو أسوأ طبعا طبعا ليه افهم الإنجيل بتاعك كويس قوي افهم صوت المسيح كويس افهم الأزمنة ميزها ده مش انذار الحادثة اللي كانت قبل كده مش انذار لدي ولكن الناس مش بتعتبر في سفر الرؤيا لما بيقول تيجي الضربات والويلات على العالم بسبب الخطايا وبالذات خطايا النجاسات والزنا بالذات إلى جانب أنواع الخطايا زي زي حيات بتعض الناس تلسع و و و و والألم بتاعها لا يوصف والناس بتتمنى الموت طب والحاجات ديت مش تخلي الواحد يعني يتوب قال الناس لا ما تبوش لا عن زناهم ايه ده هذه الاوجاع المخيفة ما تتوبش قال لا ما تبوش فاذا كنا اولاد الله ايها الاحباء واحنا قليلين يجب ان نصحوا الامور ديت لازم الواحد يفتح عينه كويس قوي ويفتح ودنه كويس قوي ويسمع صوت المسيح كويس قوي فوق قول ايه ايه ايه ايه احنا قليلين نتقدس ولو تقدسنا نستطيع ان ننقذ العالم صور لان خميرة صغيرة تستطيع أن تخمر العالم كله العالم مدين للقديسين وللأبرار بوجوده وكيانه أنتم ملح الأرض إذا فسد الملح ما جمال لا الأرض يصلح ولا المزبلة تقول احنا ناس قليلين هنعمل ايه في العالم لا صدقني لو وجد عشرة أفراد أبرار في سدوم وعمورة اللي هي منبع الزنا والنجاسات والشذوذ لو وجد عشرة أفراد ما هلكت ده كلام الله وجود لوط حفظ الناس إلى يوم خروجه منها وبعدين أمطرت نار عشان كده بقول لك العالم يحتاج إلى قديسين يحتاج ان احنا نتقدس جدا جدا يحتاج ان نتقدس ونقدم لله قلب نقي يمكن واحد واحد في عيلة كلها متقدس سبب بركة العيلة واحد في شارع واحد في مدينة عشرة في مدينة كبيرة احنا اكتر ولكن عشان نعترف امام الله احنا مش عايشين كويس احنا مش قديسين احنا مش متقدسين احنا مش مرضيين احنا مش حافظين وصاياه لازم يعني ده اعتراف وربنا عارف ولكن هل جاء الوقت ايها الاحباء ان كل واحد فينا يرجع الى نفسه يقدس نفسه بالتوبة أنا بقول لك يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء لأنه كارز بالتوبة طب ما تيجي نعمل دي شغلتنا ما تيجي نكرز بالتوبة في بيتي في وسط اخواتي في وسط ولادي يعني هنتحول وعاظ كلنا ولا ايه لا اذا عشت حياة التوبة وتقديس القلب والفكر لله ريحة التوبة معروفة أما تلاقي إنسان عايش عايش للمسيح متقدس يتوب كل يوم تقدر تميزه من وسط عشرة آلاف نفس توبة ليها ملامح الحياة بالمسيح ليها طعم ليها ريحة أنتم رائحة المسيح الزكية عشان كده بقول لك ممكن الإنسان يكرز بالتوبة إزاي إذا تاب إذا عاش حياة مقدسة في السر في العلن في وسط الشغل والبيت في الأوضة المقفولة وأمام الناس سن بيتوب لكن الشيطان اصطادنا حتى في الحاجات التافهة الصغيرة بقى يوقعنا يعني مثلا واحد ساعات راح يشتري حاجة وتبص تلاقيه ايه مثلا الكاشير غلط في دولار ولا بتاع ينبسط ياخده ويجري دولار ايه و10 دولار ايه و100 دولار ايه اموال الارض كلها ايه بقول لك في الحاجات التافهة في الحاجات التي لا قيمة لها بص تلاقي الانسان يعني طب دي مش مش كشاف كويس ارجع لا فين الامانه بتاعتك بتبيع ايه بايه ولا لما الواحد يشتهي اللي في العالم ولا نجاسات اهل العالم الحاجات الوحشه دي ولا يبص كده ولا يبص كده ايه دعوة اليوم أيها الأحباء إلى تقديس الحياة اعرف أنت مين ده أنت للمسيح لحم ودم وعظم وحياة وقلب وفكر ده أنت المسيح ده أنت المسيح اشتراك لأنكم لستم لأنفسكم بل للذي مات لأجلكم ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته إن عشنا فللرب نعيش ده دستور حياتك إن أنا عايش للمسيح وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن فالأحداث ديت دافع قوي شديد لأولاد الله لتقديس النفس بالنسبة لأهل العالم قال عنهم الكتاب يفاجئهم الموت كالمخاض للحبلة فلا ينجو حاجة بغتة على غفلة أما أولاد الله ففي حالة صحو منتظرين ومتوقعين ما تفكرش كتير في الشر والأشرار والخبث بتاع الناس والبتاع وال... والإرهاب وال... تقول لي الدين بتاعهم هو اللي بيزقهم على الشر انت مالك انت قدامك رسالة أعظم من انك تفكر في الشر أو الأشرار أمامك ملكوت وتقديس نفسك ليه قيمة كبيرة جدا أمام المسيح إن بسبب القديسين يظل العالم بسبب وجود القديسين يحفظ العالم أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم يقول أنا أقدر على حاجة ده أنا فرد يعني في وسط مثلا أمريكا دي 260 مليون ولا 270 مليون أنا واحد الواحد ده له قيمة في عين المسيح لأن السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب احنا خطاة واحد السماء تفرح يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب شفت قيمة التوبة عشان كده لما قال عن يوحنا المعمدان أن أعظم مواليد النساء ده كلام المسيح الحق عملنا أعمال كثيرة في العالم حققنا نجاحات كثيرة قال ربنا وفقني في الصفقة دي يعني كانت فل اشتريت بيت يعني الحمد لله انبسطت قوي وسعره زاد وبتاع ولا نجحت في امتحان ولا عملت مش عارف ايه ولا اشتريت حاجة ولا يعني من يوم ما جيت برضه ربنا ساعدني عملت حاجات حاجات حاجات كويسة كل هذه الأعمال اللي انت بتشوفها انها كبيرة قوي تخص الأرض تخص العالم والعالم يمضي واحنا هنمشي ونسيب كل البروبرتيز دي خافش ولكن عمل وحيد تمدح عليه النفس أعظم من كل الأعمال اللي قلت لك عليها أن واحد يتوب طب ده واحد يتوب يعني قافل على نفسه في الأوضة محدش بيحس بيه لكن السماء كلها ده كلام المسيح يكون فرح في السماء بخاطر واحد يتوب يبقى حقق أعظم نجاح عمله إنسان عشان كده بقول لك الأمر يخص كل واحد فينا ما تخليش الحكاية دي تعدي منك لأن التوبة فرص فرص إذا فاتت من الواحد الفرصة ربما لا يجدها ربنا ما يسمحش لكن مدام مدام الفرصة في إيدك اغتنمها مدام القلب بتحرك بمشاعر حلوة كملها امسك فيها بيمثله زمان الفرصة بواحدة ست تمثال كده وبتنتهي عارف زي السمكة بس الاخر خالص تبص تلاقيها رفيعة جدا فاذا مسكتها من الاول تقدر واذا كل ما تستنى شوية تبقى الفرصة انك تمسك فيها اقل اقل اقل كل ما الواحد يتوانى كل ما الفرصة تضيع منه عظوا أنفسكم ما دام الوقت يدعى اليوم طب مش ينفع بكرة قال هو ده بكرة مضمون إذا كانت الساعة اللي انت عايش فيها مسكها في إيدك الساعة اللي جاية الله أعلم برضو أرجع وأقول يعني يعني عاوز عاوزين احنا مثل أكتر من اللي حصل قدام عينينا ان العالم بكل ما فيه بكل ثرواته بكل غناه زائل وان في في لحظه بيتقلب upside down عاوز عاوز اكتر من كده لازم نتمسك ايها الاحباء بهذه الفرصه نقدم لله توبه خالصه من قلب طاهر لان الزمن غير مضمون غير مامون الزمن الذي نحياه متغير بكل المقاييس خوان كذاب إياك والزمن طب أعمل إيه التصق بالأبدي غير الزمني امسك في ربنا امسك في المسيح مهما تكن الخسارة أصلا لو مسكت في المسيح هاجي على نفسي زي بعضه هخسر ذاتي وكرامتي من دم الناس هتضع يعني هرمي نفسي آه، السكة اللي أنا ماشي فيها بكسب كويس لو مشيت بالأمانة أنا أخسر زي بعض أخسر كل شيء حسبت كل الأشياء خسارة لكن ما أخسرش نفسي ما أخسرش خلاص نفسي أخسر كل شيء ولكن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه لربنا المجد دائما